فاصل ونواصل هيكون معنا الفقرة القادمة إن شاء الله زميلي الداعية الإعلامي الأستاذ فتحي عماد الشبراوي في فقرة الشبهات انتظرونا ثم نواصل حوارنا مع فقرة شبهات فاصل ونواصل آية أخرى في سورة البقرة الآية 35 والآية 36 وسوسة إبليس لآدم ركز بقى قال الله تبارك وتعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين امتى آدم وحواء طردوا من الجنة لما أكلوا من الشجرة الفهم الخاطئ يتمثل في إسرائيليات ذكرت في قصة آدم عليه السلام متمثلة في تفسير الشجرة هل هي شجرة التين أم شجرة العنب أم شجرة الحنطة القمح يعني أم ماذا الحنطة في سوريا بيقولوا الحنطة طيب كويس والله ان حضرتك معانا النهاردة بس عايزك تبقى معانا على طول في الدرس بإذن الله طيب الحمد لله يبقى زي اخواننا في سوريا كتير بيقولوا ان هي شجرة الحنطة اللي هو القمح يعني احنا هنا في مصر كتير بيقولوا شجرة التفاح ليه ما انا هفهمها لك ليه هقول لك ليه احنا بنقول شجرة التفاح ليه ولو حضرتك تعرف ليه هناك بيقولوا شجرة الحنطة يا ريت تقول لنا هقول لك ليه احنا هنا بيقولوا شجرة التفاح ما هقول لك ليه برضه تفاحة آدم انا الكلام ده لاني بقرأ في الكتاب اللا مقدس وعشان بناظر نصارى كتير فقرأت الكلام ده واتكلمت مع بعض النصارى فقالوا لي ايه قالوا لي ان ادم اكل شوف بص الموقف انا هحكي لك الموقف من بدايته عشان تضحك صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم خلي بالك احنا ليه في مصر بنقول انها تفاحة ادم عندنا هنا لاننا اتأثرنا بالنصارى لان احنا والنصارى عايشين اصلا في مصر من زمان من زمن كبير فالعادات والتقاليد كلها اصبحت ايه داخله في بعضها كاننا واحد كاننا وده المفروض مش كده المهم يعني فالمقصود يعني اللي عايز اقوله ايه ان في يوم من الايام امرأة نصرانية هي جارة لينا لقيتها جاية تقول لي ايه اه حماتها يعني تعبها شوية وكده فبتقول لي يا ريت انا عايزاك يا شيخ تدعي لي علشان خاطر حماتي تعباني وزوجي والكلام ده كله فقلت لها ربنا يهدي حماتك ويهدي زوجك ويهديك ويهدي لك ابنك ويهدي ابنك انا قصدي ايه يهديهم للاسلام فهي ايه قالت لي الاول بس قبل انا ما ادعي لها كده بقول لها ايه طب ما حضرتك انت تدعي طيب قالت لي لا انت رجل الله فانت تدعي رجل الله يعني ايه يعني يعني شيخ يعني يعني انت قريب من الله يعني قلت لها والله ربنا يغفر لي بقى ويسترنا المهم يعني فدعت لها بالهدايه قلت لها طب انا بقى نصيحه مني انا هدعي لك اه ودعيت قدامها قلت لها وهدعي لك برضه كمان والله هدعي لك كتير من وراكي بظهر الغيب يعني بس انا ليا طلب انت ادعي دعوتك انت تستجاب برضه ما يجيش بقى واحد يقول لي ايه ده يا عم دي كافره ازاي دعوتها تستجاب اقول لك اذا كان ابليس ابليس دعوته استجابت قال رب انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين خلاص دعوته استجابت فهمت عايز اقول ايه فاذا كنت انت يبقى انت ادعي ربنا فقلت لها ادعي رب وقلت لها الموقف ده فلما دخلت معاها في موقف ابليس ده قالت لي دار الموقف راحت قالت لي بس اصل ابليس هو ضحك على ادم وخدع ادم بان هو كان التفاح فلولا انه كان من التفاحه ما كناش جينا الارض والكلام ده كله قلت لها طب ومين قال لك انها تفاحه انا عارف ان هو ده مكتوب في كتابه فراحت قالت لي ايوه ما هو اكل في من التفاحه وكانت شجره تفاح عشان كده الرجالة بيبقى عندهم تفاحة آدم ايه استنى ما هو ده بقى الصدمة اللي انا صدمتها لها بيها رحت قلت لها ايه قلت لها بس انا قرأت في كتابك غير كده قالت لي ايه قلت لها في كتابك بيقولوا بيقول الك- يقول الكتاب ان ابليس دخل للجنة في صورة حية في صورة تعبان علشان ربنا ما يشوفوش اه عشان ربنا ما يشوف ما ياخدش باله منه فيقدر يتسلل للجنة فحاول انه يغوي ادم ما عرفش يغوي ادم فراح دخل لمين لحواء فحواء اغوت ادم فالمرأة ملعونة لان هي سبب خروج ادم من الجنة قلت لها ده دينكم قالت لي اه فاحنا عندنا مش كده بقى عندنا ربنا بيقول ايه بقى لما ربنا كلم ادم قال ان لك الا تجوع فيها ولا تعر ولا تظمأ فيها ولا تضحى يعني الكلام موجه لمين لآدم لأن آدم هو راجل البيت وهو المسؤول هو المسؤول هو اللي عليه المسؤولية فاحنا عندنا ان الراجل هو المتحمل الخطأ مش الست يبقى الإسلام هو اللي كرم الست طبعا بقى وقفت ايه غرقت بقى في شبر ميه ما عرفتش ترد بعدين راحت ايه قلت ففي وسط الكلام قلت لها فانا بقول لك نصيحه ادعي انت وانا برضو هدعي فقالت لي لا انت رجل الله وانا حامله الخطيئه ركز بقى معايا في الجمله دي فقلت لها انت حامله الخطيئه انا بقول لها كده وضحكت وسكت ابتسمت فقالت لي لا عقلك ما يروحش لبعيد قلت لها لا والله مش قصدي هي توصف خطيئه انا بقول لها مش انا مش قصدي خطيئه يعني ان انت وقعتي في زنا ولا حاجه لا والله قالت لي ايوه لا يعني الخطيئه يعني الذنب يعني قلت لها ايوه ما انا عارف قالت لي طب امال بتضحك ليه قالت لي طب طب بص يا شيخ قول لي بصراحه وما تخبيش في ايه قلت لها ما انا لو قلت لك هتزعلي قالت لي لا مش هزعل قلت لها خلاص انت دلوقتي بتقولي ان انت حامله الخطيئه طب امال المسيح اتصلب على الصليب ليه مش هو اتصلب علشان يحمل الخطيئه عنكم قالت لي اه قلت لها يبقى هو تحمل الخطيئه يبقى انت ما عليكيش خطيئه لان انت لو قلت دلوقتي انك عليكي خطيئه يبقى كانك بتقولي ان هو ما حملش عنك الخطيئه يبقى انت مسلمه مش نصرانيه ما عرفتش ترد ما خلاص ما انا كده دمرت لها العقيده بتاعتها فالمقصود اللي عايز اقوله الشاهد من مقصود ايه من الموضوع ان هم قالوا وفي هذا الكتاب ان ادم اكل من شجره التفاح ولما جه يبلع ش- التفاحه فلما جت في النص آه، الحنجره كده او ال- البلعوم في وسط الرقبه لقى طعمها عادي زيها زي شجر التفاح اللي في الجنه كله مفيش فرق يعني ما اصل ابليس خدعه قال له هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى انت عارف بص الانسان عشان فيه شهوه عارف سيدنا ادم لو كان فكر لحظه كان هيقول ايه لحظه طب ثواني كده خلد طب ما انا موجود في الجنه اهو ملك لا يبلى طب ما الجنه ما فيهاش حاجه بتبلى يبقى انا هدور على ايه ما اللي انا عايزه ما هو موجود ما انا عايش فيه اهو بس الانسان لما بيجري خلي بالك التعلم ده مهم قوي الكلام ده انا اتكلمت عنه لما كنت بتكلم في قصه ادم عليه السلام في سلسله تربيه المسلمين من قصص الانبياء والمرسلين ان الانسان لما بتغلب عليه شهوته بتغطي على عقله فيبقى اتفه من طفل ده جبتها منين دي من المشهد ده واجيب لك دليل تاني سورة يوسف سيدنا يوسف النبي قال ايه بقى الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم شوف قال ايه بقى قال يا رب الا ان لم تصرف عني كيدهن اصبو اليهن انت عارف يعني ايه كلمه اصبو لا مش هطوح يعني افعل فعل الصبيان الاطفال هيبقى عقلي ما بيفكرش شفت خدت بالك من الحته دي يبقى الشهوه لما تغلب تجعل الانسان كالصبي طفل ما يعرفش الصح من الغلط عشان كده سيدنا يوسف اختار ايه الكلمه دي تحديدا ما قالش اقع فيما يراود يراودنني فيه او ما قالش اقع في الفاحشه او ما قالش اقع في انما قال ايه اصبو اليهن وما قالش استجب اليهن او لهن انما قال ايه اصبر يبقى من فعل ايه اه فعل الصبر فهو الانسان كده لو ملك شهوته منه هيبقى اقل من الصبي كمان فالمقصود فادم لما جه ده كل ده برضه في كتابه ان ادم لما اكل التفاحه وجه هنا في جت هنا في منتصف رقبته تذكر ايه ده ده نفس الطعم ده نفس كل حاجه يبقى اذا لا هي شجره خلد ولا ملك يبلى ولا اي حاجه بقى وشجره مش مميزه عن سائر الشجر دي زيها زيهم تماما فحب انه يعمل ايه يوقفها ويخرجها يستردها مش قادر لا راضي يبلعها ولا قادر يطلعها فعشان كده بقت عندنا في الحنجره هنا جزء بارز اللي هو ايه بقى بيسموه تفاحه ادم فهمت جت ازاي الفكره دي احب اقول لك بقى ان هنا الشجره اتظلمت اهو في سوريا اخواننا في سوريا بيقولوا ان هي شجره الحنطه احنا هنا في مصر بنقول ان هي شجره التفاح بلد تانية او قرية تانية او دولة تانية تقول ان هي شجرة كذا او كذا او كذا حتى المفسرين نفسهم قالوا اراء كتيرة نعم مم. نعم نعم نعم ما يخرج ما يخرج طفل يعني مم. نعم هي هي برضه وجهة نظر ان هم بيقولوا ان هو اكل الحنطة اللي هو ال- القمح يعني على اساس ان هي ما, ما, ما بيبقالوش اخراج يعني ملوش ملوش طفل يخرج او يمر مدة كبيرة جدا على ما يجي انتوا عارفين فرعون انا قلت لكم الكلام ده برضه في قصة موسى ليه فرعون قال لك انا ربكم الاعلى لانه كان عايش على اكل الموز والموز الطلح لا يتخلف عنه طفل فما يحتاجش الاخراج فلقى الناس كلها كل واحد بيدخل الحمام دورة المية في اليوم مرة او مرتين وهو شهرين ثلاثة على ما يبقى يدخل الحمام مرة فقال لك يبقى انا غير الناس فقال لك خلاص يبقى انا ربكم بقى فهمت المقصود ايه ده برضه من ضمن بعض التفسيرات يعني فالمقصود يبقى هنا آه، اختلف في هذا هذه الشجرة هل هي شجرة ال- الحنطة أم التين أم العنب أم التفاح أم ماذا تتمثل في تفسير وسوسة إبليس لآدم بأنه لم يستطع وسوسته إلا بعد أن دخل في فم الحية وقد كانت الحية ذات قوائم أربع حية لها أربع رجلين كالإبل الخرسانية زي الجمل الضخم الكبير ولما دخل إبليس الجنة بهذه الحيلة استطاع أن يغري حواء والتي أغوت بدورها آدم فأكلا فتعريا فبدت لهما سوآتهما فاختبأ آدم داخل شجرة وفي الكتاب المقدس ان سيدنا ادم فضل يجري يجري في الجنه ويجري بيجري بيهرب من ربنا يعني ها عايز يستخبى من ربنا فهو بيجري كان شعره طويل واشعث مش مهذب يعني مش مرجل مش متسرح فهو بيجري راحت شجره من من الاشجار مطلعه غصن من اغصانها راحت ماسكاه من شعره ده في الكتاب المقدس خلي بالك انت لما تقرا الكتاب المقدس ده اكن حواديت الف ليله وليله اه والله المهم بس اوعى تقراه اه ففضل يجري فربنا ناداه له، بتجري ليه يا ادم قال له بهرب منك يا رب ومكسوف وبستحي منك قصة كده يعني فاختبأ آدم داخل شجرة حتى قال الرب أين أنت يا آدم ربنا نزل بقى الجنة عمال يدور عليه أنت فين يا آدم اه والله ده في كتابه فقال أستحي منك يا رب لأني عريان فقال له لعلك أكلت من الشجرة التي نهيت عنها فغضب الرب على الحية التي أدخلت إبليس أو دخل إبليس في فمها طب يحصل إيه بقى يوم ربنا يلعن الحية طب يلزم بقى إيه أنت فاهم قصدي إيه خلي بالك هم اصل هو المنهج بتاع الكتاب ده ايه ان كله عمال يتوارث خطيئه خطيئه خطيئه عشان يجي لهم المخلص بقى اللي هو مين اللي هو يسوع بقى اللي هو الراعي الصالح مش بتمشي كده في بعض محلات بتاعت نصات تلاقي مكتوب على الراعي او الراعي الصالح انت عارف على كرسي الكنيسه كرسي البابا مكتوب على الكرسي كده منحوت الراعي الصالح يعني ايه الراعي انت عارف هم ليه بيسموه راعي ليه لان هو بيعتقد ان هم النصارى بيعتقد ان هم غنم شردت ها ان هم خرفان شردت وهو اللي جه يلمهم ما انا لسه عايز اقول حاجه بقى بس انا بس عايز اقول حاجه بالمناسبه بقى ما هو آه، انه ارسل الى خراف بني اسرائيل الضاله خلاص ده عندهم برضه اللي عايز اقوله ايه انا بالمناسبه بما ان انا ذكرت المشهد ده عشان هاني رمزي الممثل الله يسهل له ايه الله يهديه او ياخده المهم يعني طلع جاب خروف وقعد يتكلم بقى ويقول لك الخرفان كتير الخرفان رخيصة الخرفان مالية السوق الخرفان الايام دي على قفا من يشيل هو يقصد الخرفان يعني الاخوان خلي بالك ده لو بيفهم عشان اعرفك ان الناس دي ما بتفهمش ده لو بيفهم يبقى هو كده شتم ربه لان عندهم في الكتاب المقدس عارف بيوصفوا بيوصفوا الرب ان هو ايه يسوع ان هو ايه خروف بسبع قرون وسبع عيون وانا جبت تسجيلات ليهم من راديو الكنيسة نفسه جبتها بصوت القساوسة والباباوات عندهم وهم بيقولوا ترانيم بيقول آه، انا الخروف الضال يعني بيفتخر ان هو الخروف الضال موجود على اليوتيوب اللي عايز يخش على النت يجيبها فانا عايز اقول لهاني رمزي مين الخروف يا خروف خلي بالك ده لو هو قال ان هو مش خروف يبقى خرج من النصرانيه ما هو لو قال ان هو مش خروف يبقى معناه ايه ما بيعترفش بالكتاب المقدس بتاعه يبقى كفر بدينه ولو قال انا خروف طب يا عم اللي بيته من ازاز ما حدفش الناس بالطوب انت رايح انت اعترفت انك خروف بتتكلم عن الناس ليه انت فاهم يبقى انا حطيته كده فين خلاص بقى في موقف ما بين فكي الاسد هيطلع يتاكل هينزل يتاكل فهمت انا قصدي ايه فلو قال انا خروف يبقى خلاص ما تعبش على الناس بقى انت خروف لو قال انا مش خروف يبقى خرج من دينه فاختار بقى لنفسك انا سبت له الاختيار طب انت تعرف لو النصارى بيفهموا يرفعوا قضيه هم مش المسلمين هم اللي يرفعوا قضيه على مين على هاني رمز لان هو سب رمزهم الالهي يعني هو كده يعتبر يتعمل له قضيه سب ايه قصف في في اديان المهم فالمقصود هنا لما دخل إبليس في فم الحية فالرب قال له لعلك أكلت من الشجرة التي نهيت عنها فغضب الرب على الحية التي أدخلت إبليس أو دخل إبليس في فمها وقال الله لها ملعونة أنت من الآن قوائمك في بطنك رجليك تخش في بطنك عشان كده التعبان بيعمل ايه بيزحف عرفت بقى رجليه راحت فين بسبب ان هو دخل ايه ده القصه دي بس مش حقيقي المهم يعني فقال لها الرب تزحفين على الارض ورزقك من التراب عشان كده بياكل ايه الحشرات والخنافس تعبان ياكل الحشرات والخنافس والفيران وغيرها والعداء بينك وبين بني ادم الى الابد خلي بالك ده في نوع من الثعابين لو المرأة الحامل نظرت ليه نظرت بس شافته سقط حمل في نوع من التعبين كده والنبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها في حديث صحيح وفي نوع اخر من التعبين لو المر... لو الانسان نظر ليه ودقق النظر يعمى ساعتها فشوف العداء ما- يعني الانسان بينه وبين الحية ايه عداء معروف من زمان ثم نظر الرب الى حواء فقال لها ملعونة انت يلا انت كمان ملعونة ايه لا طبعا مش صحيح الاعتقاد ده فنظر الرب الى حواء وقال ملعونه انت بس خلي بالك هم عندهم انت عارف عندهم في في كتابهم ان سفينه نوح انت عارف الفار ده جه- الخنزير ده جه منين؟ جه منين؟ أو- يقول لك ان سيدنا نوح لما ركب في السفينه من كل زوجين اثنين وجاب بقى الافيال وجاب كذا وجاب كذا وجاب كذا فبقى في قاذورات فين؟ في السفينة من الروث بتاع الباب طب الحل ايه هتنضف السفينة دي ازاي وهم ماشيين الارض ما فيش ارض الدنيا كلها بحر الكرة الارضية كلها مية فالحل ايه راح ال- مش عارف ال- مش متذكر بالضبط يعني ان الفيل آه، عطس فخرج منه خنزير فهو اللي بقى ياكل ها ضرت اه البس اللي هو الهرة يعني القطة عندهم ما هم في في سوريا بيقولوا على ال- على القطة بس بس بس اه نعم اه لما كان في السفينة خرم ثقب مم. فالتعبان هي اللي تسد ال- الثقب ده نعم اه في المقابل يعني آه. نعم
راح المي او مضل السفينه لحالها السفينه نوح صح ولا لا؟
نعم قام نزلوا قام قطعوا نوح الحي قطعوا شعره وزتوا نعم حكى بسم الله لو كان سمع ما طلع ولا دليل ولا مثلا البرغش ولا مثلا عقرب ولا نوح زبده ما سمع عليه نعم يعني قطع الثعبان و- وفرقه رماه في الارض من غير ما يسمى عليه فنشأت الد- الهوام والدواب اللي في الارض الاخرى ايوه والحشرات.
طلع بقى الحشرات هذا الحي مثلا عقرب نعم وحاجات هذا الفضل آه، نظر الرب إلى حواء فقال لها ملعونة أنت أغريت عبدي آدم بالأكل من الشجرة التي نهي عنها من الآن تحملين كرها يعني لما تبقي انت حامل مش هتبقي حاملة برضاك ولا سعيدة الحمل يوجعك يؤلمك يعني تحملين كرها ولا تضعين حتى ترين الموت مرات وانت بتولدي تبقي بتشوفي الموت ما احيانا حالات كتيره بتموت المراه وهي بتولد انت فهمت انا عايز اقول ايه يبقى خلاصه الكلام ان الك- كتابهم بيقول عن ان المراه ايه ملعون والله العظيم واحد مسمي نفسه اه، اسمه رامي الليمبي دخل اه، في بنت اه، نصرانيه اسلمت اسمها لينا ميشيل البنت دي الحمد لله اسلمت وبقت تدخل لي على صفحتي على الصفحه عندي على الفيسبوك وبتسال اسئله وارد عليها والحمد لله رب العالمين دخلت الاسلام. فبعمل منشورات عندها على صفحتها هي بعض احاديث وحاجات شبهات والرد عليها عشان خاطر ايه؟ هي لما بتسالني على سؤال تبعت لي سؤال في رساله اقوم انا حاطط لها الرد على الصفحه. هي تشوفه كده وبعض النصرانيات اللي هم كانوا صويحباتها او بعض اقاربها بيدخلوا على الصفحه فيشوفوا فالمقصود ربنا يهدي يعني فدخل دوت الشخص ده اللي اسمه رامي الليمبي ده دخل عشان يعمل ايه؟ علشان يرد ويثير شبهات عليا وعلى المسلمين ويبين ان دين الاسلام باطل ودين النصرانيه هو اللي حق. فالمهم فضلت انا وهو في الموضوع ده شهور هو يصير شبهه وانا ارد عليها يصير شبهه وانا ارد عليها وفي نهايه كل شبهه بدي له انا سؤال خاص بالشبهه دي بحيث يبقى هو بالنسبه له ايه ابحث له عن جواب ما يجيبش جواب لحد ما في مره من المرات تجرأ بقى وقال ايه قال ان الاسلام ونبي الاسلام بيقول ان المراه نجسه رحت قلت له طب انا اتحداك وبعلنها دلوقتي اهوت على الصفحه وكل الاعضاء اللي موجودين على الصفحه يشهدوا بده وكتبت له كده ان انا هدي لك فرصه لمده اسبوع سبع ايام يرحمك الله. فرصه لمده اسبوع تسال القساوسه وتبحث على الانترنت وتبحث في الكتب وفي المراجع وتجيب لي دليل واحد من قران او سنه يقول ان الاسلام قال ان المراه نجسه ولو جيت لي بدليل واحد انا على اتم استعداد قدام الناس دي كلها ويشهدوا عليا ان اسيب دين الاسلام والتحق باي دين تاني قلت له على اتم استعداد اسيب الاسلام كاملا اكفر بالاسلام ده لو قال ان الاسلام ان المراه ايه نجس اديته اسبوع دخلت بعد كده اسال صاحبه الصفحه هو فين قالت لي مش عارفه هو فين فبهت الذي كفر انت فاهم عايز اقول لك ايه هم للاسف بيقولوا كلام حافظينه مفيش عليه دليل مفيش عليه دليل فالحق يقال ان هذا كله من جنس الاسرائيليات واصله في التوراه المحرفه فليس في القران ما يدل على ان حواء اغرت ادم ولم ينسب اليها الاتهام بل قال الله عز وجل فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق ال- الجواب كله ايه الخطاب كله والسياق كله ايه مثنى يعني هما الاثنين غلطوا ركز بس معايا الاثنين غلطوا والاثنين شركاء في الجريمه بس في العتاب وتحمل المسؤوليه الراجل لان ربنا كان بيقول له إيه؟ ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى الكلام كان موجه لادم لانك لو نزلت الارض انت اللي هتشتغل وانت اللي هتتعب مش هي فهمت المقصود ايه انما في الغلطه الاثنين غلطوا ولم نجد له عزما فنسي ولم نجد له عزما نعم ربنا التمس له عذر اللي هو ايه ان هو نسي خلي بالك برضه عشان دي مهمه سؤال مهم كويس كتير من الناس يقول لك ايه طب ما ابليس غلط وادم غلط والاثنين خرجوا من الجنه ده غلط وده غلط وده خرج من الجنه وده غلط من وده خرج من الجنه ليه بقى ده تب ربنا عليه وده لعن لا بص بقى لان ادم عصى ركز معايا عصى مع اقراره لا مع اقراره بان هو عبد وان هو يجب عليه ان هو يطيع وينفذ الامر لكن لحظه ضعف انما ابليس خلي بالك بقى غلطه ابليس في ايه بقى في انه رد الامر على الامر ربنا بيقول له اسجد قال له ما اسجدش فلما رد الامر على الامر ده كفر انما ادم قال له ايه قال له يا رب انا غلطت ربنا ظلمنا انفسنا خلي بالك بقى، ظلمنا مش ظلمت ولا ظلمت ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فهمت المقصود ايه انما الثاني فضل مستمر على كبره وعناده وده إكرام ما هو ده النبي قال كده أصلا فنسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم اتفضل حاضر حاضر يعني لو المفروض ه- ه- هبين هبين هبين يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين هنا ان الغلطه مشتركه ما بين ادم وايه وحواء كلاهما معا وليس شرطا في وسوسه ابليس لادم وحواء ان يدخل الجنه في فم الحيه او غيرها لانه يقدر يوسوس من بعيد يعني هو لما الشيطان يجي يوسوس لنا احنا في اي حاجه لازم يخش جوه جسمنا لا وسوسه من الخارج لان الوسوسه لا يشترط فيها التقارب والتجانس بل يمكن أن تتم الوسوسة من بعد كما تتم عن قرب وهذه الحية هي على ما هي عليه منذ أن خلقها الله عز وجل ما كان لها قوائم ولا أرجل ولا أنها صارت داخل بطنها يعني رجلها دخلت جوه بطنها بل هي كما قال الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه بس خلصت يبقى هي مخلوقة أصلا كده فهذا كله من جنس الإسرائيليات التي ملئت بها كتب التفسير التي يجب أن يحذرها المسلم طيب الآية فيها بعض التعليقات كمان وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة اسكن اسكن أنا جاي جاي أخد شقة عندكم في العمارة هنا هسكن فيها هسكن فيها يعني إيه؟ يعني مؤقت هي دي هو ده اللي انا عايز اوصل له. سكنت في مكان ما هو كلمة سكن يعني ايه في اللغة العربية عكس تحرك صح كده سكن عكس تحرك يبقى الاصل ان هو كان ايه متحرك فسكن ثم بعد ذلك يواصل تحركه ده معنى المعنى الثاني اسكن انت وزوجك الجنة اسكنوا اسكنوا مؤقتا وبعدين امشوا دي مرحلة من المراحل برضو عشان ابينها لك اكتر في معنى تاني ربنا سبحانه وتعالى قال للملائكة ايه اني جاعل في الارض خليفة جاعل في الارض قبل ما يخلق ادم قال لهم انا اخلق في الارض يبقى وجود ادم في الجنة مش هو ده الاصل ده ده الاستثناء الاصل ان هو فين في الارض بدليل هو ادم اسمه ادم ليه لانه خلق من اديم الارض يعني من تراب الارض عشان كان اسمه ايه ادم طب لما ربنا هيخلق ادم ان هو يعيش في الجنه ويسكن في الجنه ويخلد في الجنه طب جابه من الارض ليه ده ربنا امر الملك ان هو يقبض قبضه من الارض عشان يتكون منها ويخلق منها ادم ليه عشان لما يجي بعد كده ينزل الارض يعرف يتعامل مع الارض اللي هو خلق منها لان اكله وغذائه هيبقى منها وكساؤه هيبقى منها ولما يموت ويتحلل جسمه هيعود فيه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فهو أصلا وجود آدم في الجنة ده مرحلة استثنائية مش وضع الأصل نعم وهو وجوده بقدر الله لا هنا بقى العلماء اختلفوا بعضهم قال ان هي جنة الخلد التي كان فيها آدم دي هي جنة الخلد اللي هندخلها في آخر العمر ومنهم بعضهم اللي قال لا ليست هي جنة الخلد وإنما جنة على الأرض يعني قطعة زراعية أو أرض زراعية لأنه قلعة بستان جنة أنا أميل والله أعلى وأعلم لكثير من الأدلة إن هو جنة الخلد لما تعاتب سيدنا موسى مع آدم وقال له أنت اللي خرجتنا بقى من الجنة قال له طب وانت جاي تلوم عليا في أمر ربنا قدره عليا من قبل أنت ما تتولد فخلاص خلصت فحج ادم موسى النبي قررها ثلاث مرات الكلام ده انا قلته تفصيلا في قصه ادم وفي قصه موسى عليهما السلام المقصود اللي عايز اقوله ايه برضو كلمه خليفه عشان دي برضو مظلومه دي ايه برضو مظلومه اني جعل في الارض خليفه فيقولوا لك ايه بقى يعني الانسان خليفه الله في الارض الكلام ده غلط 100% ليه لان ربنا ما قالش في الايه اني جاعل لي في الارض خليفه ولاد إني جاعل عني في الأرض خليفة ما قالش كده إنما ربنا قال إيه إني جاعل في الأرض خليفة يعني إيه خليفة يعني جيل يخلف جيل من بعد جيل يعني أب يخلف ابن فيموت الأب يترك خلفه في الدنيا ابنه يكمل مكانه الصح بقى انك مش تقول ان الانسان خليفة الله لا الصح تقول الله هو اللي خليفة الانسان ازاي دي بقى انت لما بتيجي تسافر بتقول الدعاء بتاع السفر تقول ايه بقى اللهم انت الخليفة في المال والاهل والولد يبقى مين اللي خليفة ربنا لان انت لما رحلت عن المكان ما انتش بترعى اولادك في المكان ده فانت مشيت فمين بقى اللي بيرعاهم فخلفت الله مكان فهمت قصدي ايه برعايته يعني وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة طب خلاصة الكلام بقى الشجرة دي أني شجرة خلي بالك شجرة وخلاص يعني ايه ركز بس معايا اصل انت عارف هي لو كانت شجرة تفاح والله ده برحمة من ربنا ان ما قالناش شجرة ايه لو قال لنا شجرة تفاح انا واحد من عن نفسي اقول ايه التفاح ده اللي كان سبب ان احنا خرجنا مش واكل فحرمه فما ينفعش اتفضل نعم نعم نعم هو لو اه لو ما نوعتش في الطعام تتعب تتعب شوف العيش مبدئيا تاكل ما بتكره هو عايز يأكد المعنى بتاع ايه بتاع الحنطة يعني انا اتعمل حاجه اه كل شو لحم سمع على بالي على بالي كل شيء بتكرهه بس العيش صباحا تشتري نعم تشتري لازم- لازم يكون عيش العيش ده يطلع عيش عيش هي الله يخليك بس لازم عيش.
لا هي هي المقصود ايه ان ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى لم يبين هذه الشجره لا في القران ولا في السنه بينها النبي صلى الله عليه وسلم ليه لان هي العبره بالهدف وليس بالشخص بمعنى ايه العبره ان هي امتحان واختبار ربنا سبحانه وتعالى منع ادم ان هو يقرب لدي خلي بالك بقى انا قلت الكلام ده برضو لما كنت بحكي قصه الانبياء فبقول لك ايه في واحد الشجره بتاعته هي علبه السجاير الشجرة بتاعته اللي بياكل منها ها هي علبة السجاير يعني ايه يعني آدم عليه السلام كل من شجرة بزعم إبليس له بأن هذه الشجرة هي شجرة الخلد وملك لا يبلى فأراد آدم الخلد والملك الذي لا يبلى فأكل من الشجر خدعه آدم بهذا خلاص كده في إنسان مبتلى بتدخين السيجارة بتسموها ايه في سوريا ها؟ السيجارة خلاص مبتلى بتدخين السجاير فهي الشجرة اللي كل مرة ياكل منها ويقع فيها يعني الذنب اللي بيقع فيه هو ايه السجاير ففي انسان الشجرة بتاعته علبة السجاير وفي انسان الشجرة بتاعته المرأة وفي انسان الشجرة بتاعته الرشوة وفي فكل انسان عنده نقطة ضعف هي دي الشجرة بتاعته فهمت المقصود ايه فادم كانت الشجرة بتاعته الملك والخلد الذي لا يبلى ما هي دي صفة في الانسان اه نعم نعم اه ايه ايوه خلقوا ليه من ايوه جميل السؤال ده بص السؤال ده حلو هو عايز يقول ايه انت عايز تقول ايه عايز تقول ايه طب لما احنا اصلا ربنا خلق ادم من الارض وبعد كده هيخرج ادم من الجنه ويرجع الارض واحنا سنولد من ادم ها أه؟ ونعيش في الارض وبعدين ركز بقى معايا فكل حياتنا الارض طب كان لازمته ايه من الاول يروح الجنه هو ده سؤالك صح عايز تقول لي كده اقول لك ليه اقول لك ليه صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا بيدي لادم دوره تدريبيه ويعرفوا الفرق ما بين هنا وهنا فلما ينزل وبضدها تعرفوا الاشياء انا مش هعرف قيمه الصحه غير لما يجي لي المرض مش هعرف قيمه الجنه غير لما انزل في الارض هناك انا كنت قاعد سيد انت متخيل سيدنا ادم كان قاعد في الجنه خلاص كده عاوز عاوز ياكل حمام عاوز ياكل حمام فتقوم حمامه طايره في السماء قدامه في الجنه تطير في الجنه قدامه فهو يشوفها كده ما يقولهاش نفسه بس فيها يشتهيها تقوم الحمامه نازله مشويه على صحن وصينيه من ذهب يقوم ياكلها خلاص يجي عاوز ايه بقى ياكل تفاحه ياكل رمان ياكل رمان مثلا ودانية عليهم ظلالها وايه وذللت قطوفها تذليلا هو عايز ياكل رمانه هو لسه هيقوم من على الكرسي ويمد ايديه ويشد الرمانه لا ده هو قاعد الشجره بتنحني تجيب له الرمانه ياكلها فلما ينزل الارض بقى وبعدين يمسك الفاس ويفحت في الارض ويمسح عرقه ويشيل هدومه ويتعفر من التراب ويخش ياخد دش ساعتها يقول ايه عشان كده سيدنا ادم فضل في الارض 100 سنه يبكي عارفين الحجر الاسود اللي في الكعبه ده ده اصلا كان نازل مع سيدنا ادم من الجنه منديل كان بيمسح بيه دموعه كان لونه ابيض ده حقيقه ده حديث عن النبي كان نازل لونه ابيض فخده سيدنا ادم بيمسح بيه دموعه وهو نازل يبكي واسود من ال... من ذنوب البشر فعشان كده سيدنا ادم عمل ايه بقى فضل يجتهد في العباده وتاب لربنا ها عشان يرجع ايه للجنه تاني فاحنا فينا الجينات الوراثيه اللي واخدينها من ادم دي بقى ركز معايا هو احنا ليه بنحن للجنه هو انت كنت شفت الجنه طب بتحن لها ليه ونفسك تروحها ليه في حته من جينات الوراثيه لما انت كنت هناك في صلب ابوك ادم فعايز ترجع تاني فهمت المقصود ايه هو ده المعنى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منهما رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وكنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين يعني فترة معينة من الزمن مش طول العمر ده بالنسبة لوسوسة إبليس لآدم طيب هو مش سيدنا آدم تب؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن توبة آدم فقال الله عز وجل في سورة البقرة الآية 37 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم السؤال بقى ايه هي الكلمات دي ايه هي الكلمات دي لان كتير من الناس ظلموا هذه الآية وبدأوا بقى يطلعوا أذكار وأوراد وأدعية على ان هي دي ايه الكلمات فعايز تعرف بقى الكلمات اللي هي اصلا ربنا اتكلم عنها اللي علمها ربنا لمين لآدم عشان ربنا يتوب عليه ايه هي الكلمات دي حضرتك عايز تعرفها ليه لا يعني إيه تريد ان تتعرف على هذه الكلمات اذا فعليك ان تأتي الى الدرس المقبل يوم الجمعة بإذن الله ان شاء الله واحنا واحنا يعني على راسنا والله على راسي من فوق لا لا ما لسه بقى مروح انا كنت في اسماعيليه ان شاء الله ان شاء الله كل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك شكرا الله يبارك الله يبارك الله يقويك الله يبارك فيك بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله اللهم اني اعلم اني عصيك ولكني احب من يطيعك فاجعل اللهم حبي لمن اطاعك شفاعه تقبل لمن عصاك اللهم ان بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطاوا اخرتك فلم يتبعوا القران وسخروا من أهل الإيمان فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد